الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد هذا هو الدرس الثالث والسبعون من دروس آه، النحو ومع كتاب التحفة السنية لشرح الآجرمية والكتاب للشيخ محمد محي الدين رحمه الله آه، قال المصنف رحمه الله صاحب الأجرمية المخفوضات باب المخفوضات من الأسماء المخفوضات ثلاثة أنواع مخفوض بالحرف ومخفوض بالإضافة وتابع للمخفوض وتابع إيه؟ للمخفوض قال فأما المخفوضات بالحرف ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء أو بواو آه، بواو آه، رب وبم- وبمذ ومنذ آه، وكعادتنا نبدأ بإعراب, بإعراب كلام صاحب الأجرمية في البداية آه، يقول صاحب الأجرمية باب مخفوضات الأسماء باب مبتدأ لخبر باب خبر لمبتدأ محذوف تقدير هذا باب وباب مضاف والمخفوضات مضاف إليها مجرورة بالكسرة الظاهرة والمخفوضات مضاف إليه والأسماء آه، مضاف والأسماء مضاف إليه مجرور بالكسرة والمخفوضات قولها المخفوضات ثلاثة أنواع المخفوضات مبتدأ مرفوع بالضمة ثلاثة خبر مرفوع بالضمة آه، آه، ظاهرة في آخره ومخفوض بدل من ثلاث وبدل مرفوع مرفوع بالحرف جار ومجرور متعلق بمخفوض ومخفوض الواو حرف عطف ومخفوض معطوف على مخفوض الأول مرفوع بالضمة الظاهرة بالإضافة جار ومجرور متعلق بمخفوض وتابع آه، الواو حرف عطف تابع معطوف على مخفوض الأول مرفوع بالضمة للمخفوض جار ومجرور متعلق بتابع فأما الفاء فاء الفصيحة آه، أما حرف شرط وجاء تفصيل المخفوض مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة بالحرف جار ومجرور فهو آه، الفاء واقعة في جواب أما وهو مبتدأ مبني على إيه على الفتح ما اسم موصول مبنى بمعنى الذي مبني على السكون في محل رفعه خبر والجملة من مبتدا والخبر لا محل لها جواب شرط وهو أما آه، يخفض فعل مضارع مبني للمجهول آه، ونائب الفاعل ضمير مستتر يعود على ما والجملة صلة الموصول لا محل لها من المعراب الإعراب بمن آه، الباء حرف جر ومن اسم مجرور آه، مجرور بالباء وإلى الواو حرف عطف وإلى معطوف على آه، معطوف على من مبني على السكون في محل جر وعن معطوف على من أيضا آه، مبني مبني على السكون مع الجر وفي معطوف على السكون معطوف على من مبني على السكون مع الجر ورب مبني وعلى أيضا مبني على ومعطوف على من مبني على ايه سكون محل جر وفي معطوف على من مبني على سكون محل جر ورب معطوف على من مبني على الفتح في محل ايه جر والباء والكف واللام معطوفة على من والمعطوفة على المجرور مجرور وحروف الواو حرف عطف وحروف معطوفة على من مجرورة بالكسرة آه الظاهرة أيضا والق- والقس والقسم مضاف إليه مجرور بالكسرة م- آه الظاهرة وهي وحروف مضاف والقسم مضاف إليه وهي الواو حرف ل- للاستئناف وهي ضمير منفصل مبتدأ آه مبني على الفتح في محل رفع الواو وما عطف عليه خبر المبتدأ مرفوع بالضمة والباء والتاء معطوف على الواو والمعطوف على المرفوع مرفوع وبمذ وب- وبمذ ومنذ الواو حرف عطف ومذ الباء آه، حرف جر ومذ مجرور بالباء آه، مبني على سكون محل جر واما الواو حرف عطف الباء حرف جر ومذ مجرور الباء مبني على السكون في محل ايه في محل ايه آه، جر ومنذ معطوفة على منذ ايضا آه، مجرورة آه، آه، يقول المصنف آه رحمه الله المخفوضات ثلاثة أنواع إذا آه تنقسم المخفوضات إلى ثلاثة يعني المجرور بماذا يجر آه بثلاثة أنواع بالجر آه بحروف بالجر يعني ب ب ب يجر بالحرف الأسماء تجر بالحرف أو بالإضافة أو بالتبعية يبقى أنواع المخفوضات مع التمثيل لكل نوع أنواع المخفوضات المسبوق بحرف من حروف الجر في نحو قوله تعالى سبحان الذي ها أسرى بعبده ليلا من إيه من ال من من ال من المسجد يبقى هنا آه المسجد اسم مجرور بإيه بمن آه الحرامي إلى المسجد الأقصى يبقى المسجد آه مجرور بمن وبعبده الباء حرف جر وعبد إيه اسم مجرور بإيه بالباء تمام والنوع الثاني من أنواع المخفوضات إيه آه يجر بالإضافة ها كقوله تعالى إن يوم الفصل آه ميقاتهم أجمعين فالفصل مضاف إليه مخفوض وعلامة خفضه إيه؟ الكسرة الظاهرة على إيه على آخره يا تمام آه ميقاتهم ميقات خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وهم ضمير متصل مبني في محل ايه جر مضاف اليه يبقى آه يبقى عندنا كم نوع من انواع المخفوضات الاشياء التي تخفض الاسماء يخفض الاسم بالجر ويخفض بايه بالاضافه ويخفض بالتبعيه التبعيه كقوله تعالى ان للمتقين ايه ان المتقين في مقام امين امين نعت صفه للمتقين ها صفه للمقام امين صفه ايه للمقام نعت لمقام مخفوض وعلامة خفض الكسرة الظاهرة على آخره وقد اجتمعت هذه الأنواع الثلاثة أنواع الخفض الثلاثة في إيه؟ جملة واحدة هي إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم فبسم الله الباء الباء حرف جر واسم ها مجرور بإيه؟ بالحرف اللي هو الباء واسم مضاف ولفظ الجلالة ايه الله مضاف ايه اليه تمام مجرور بالاضافة والرحمن صفة لمين لله وصفة المجرور تبقى ايه مجرورة والرحيم برضه صفة لمين لله فهنا الرحمن الرحيم مجرورة بالتبعية واسم مجرورة بالحرف ولفظ الجلالة الله مجرور بايه بالاضافة ها بسم الله الرحمن الرحيم موجود فيها ايه الصفات يقول المصنف رحمه الله فأما المخفوض بالحرف ها فهو ما يختص بإيه بمن وإلى وهو يعني الأول قال إيه آه الموجز وإليكم الأنباء بإيه تفضيل قال لك الاسم جر بثلاثة بالحرف والإضافة ها والتبعية فده كان إيه البيان هيرجع إيه ها أه يفصل بالتفصيل بقى شوف التفصيل فأما المخفوض بالحرف ايه بقى المخفوضات بالحرف ها أه فهو ما يختص بايه بقى بالحروف يعني من وإلى عن وعلى فيها الباء والكف واللام ها أه فهو ما يختص ايه هنا مكتوبه فهو فهو ما يخفض بايه بمن وإلى وعن بمن وإلى وعن ايه من لأن من اسم موصول بمن وإلى وعن وعلى فيها الباء والكاف إيه ولا وبحروف القسم إيه حروف القسم ها الواو والباء والتاء تالله بالله والله دي اسم حروف إيه القسم وبواو ربا ها ربا تمام آه وبمذ ومنذ مذ وبمذ ومنذ تمام هل كل حروف الخفض تخفض الضمير ها احنا الضمير ده من الاسماء ولا مش من الاسماء من الاسماء لا هناك حروف تخفض الاسم الظاهر والضمير مع بعض وحروف اخرى لا تخفض الا الاسم ايه الظاهر بس لا تخفض الضمير احنا عارفين الضمائر ضمير المتكلم ضمير المخاطب ضمير ايه ها الغائب ضمير المتكلم انا ونحن ضمير المخاطب أه أنت أنت أنتما أه أنتم أنتن ضمير الغائب ايه هو هي هما هم هن تمام دي الضمائر هل كل حرف من الحروف اللي عدت حروف الجر تخفض ال- الاسم والضمير معا و- آه، ولا في حروف مختصة بالأسماء غير الضمائر نعم في حروف تخفض الاسم والضمير وفي حروف مختصة بإيه يلا بينا نتعرف بالضمائر يلا بينا نتعرف آه، بالأسماء فقط يلا بينا نتعرف الحروف الج... حروف الجر حروف تخفض الاسم الظاهر والضمير مع بعض ايه هي من وإلى عن وعلى فيها ايه آه وفي والباء وايه واللام اه حروف تخفض الاسم الظاهر هي ايه رب الكاف الواو الثاء التاء قصدي التاء آه مذ ومنذ تمام نجيب امثله من القران آه امثله من القران الكريم للحروف التي تخفض الاسم الظاهر والضمير معا قال تعالى آه واذ اخذنا من النبيين آه ميثاقه ومنك ها ومن نوح فمن النبيين النبيين ده ايه اسم ظاهر منك الكاف ضمير المخاطب ها ضمير يبقى خ- من هنا خفضت ايه الاسم الظاهر والضمير وقوله تعالى ومن نوح نوح ده ايه اسم ظاهر والى شوف إلى بقى إيه قال تعالى آه، كتاب أنزلناه إليك ها لتخرج الناس من الظلمات إيه إلى النور فإليك إلى آه خفض الضمير اللي هو الكاف تمام وإلى النو- آه، إلى النور خفضت الاسم الظاهر وهو إيه النور طيب وأيضا من الحروف عن فقال سبحانه وصدف عنها سنجزي الذين يصرفون عن آياتنا سوء العذاب فهنا عنها ص- ص- خفضت الضمير اللي هو ايه الهاء ضمير متصل وخفضت ايه عن آياتنا الاسم الظاهر أيضا على في قوله تعالى وعليها وعلى الفلك تحملون فعليها على هنا حرف جر والهاء ضمير متصل في محل ايه آه في محل ايه اسم مجرور تمام ب... تمام فهنا خفضت الضمير وعلى الفلك الفلك ده ايه ايه يا شيخ مجدي اسم ظاهر خفضت ايه على تمام فاحنا قلنا ال- الحروف في حروف تخفض الاسماء والضمائر وفي حروف تخفض ايه ضمائر فقط الاسماء فقط آه، اسماء الظاهره والضمائر آه، ايضا آه، في واذا تولى سعى آه، في الارض ليه ليفسد آه، فيها ففي خفض آه، بعدها الأرض إنها خفضت إيه الاسم الظاهر وفيها خفضت الضمير آه المضمر الباء أيضا تمام آه وجرينا بهم آه بريح طيبة وفرحوا بها فبهم خفضت المضمر والضمير آه، والضمير مش المضمر الضمير اه الضمير لا مش مضمر هنا ده ظاهر ضمير فالضمير في منه مضمر وفي منه ظاهر ضمير متصل ها ضمير بهم الهاء ظاهر ومش مضمرة تمام آه بريح خ- خفضت ايه الاسم الظاهر طيبة وفرحوا بها خفضت ايه ها بها برضو الضمير وايضا اللام قل للمؤمنين ها يغض من ابصارهم ويحفظوا ايه كلهم ذا- ذلك ازكى ايه لهم الظاهر والمضمر تمام آه. مثال للحروف التي تخفض الاسم الظاهر فقط اول حاجه رب لقول الشاعر الا رب مولود ليس له اب وذي ولد لم ايه يلده ابوان وقال يا رب كاسية في الدنيا آه عارية يوم القيامة تمام آه رب لا تجر إلا الاسم الظاهر الم- المنكر آه المنكر لفظا ومعنى واختلف النحويون في معناها فمنهم من يرى أنها تفيد التكثير ويذكر دليلا على ذلك الحديث المذكور ومنها ومنهم من يرى إيه أنها تفيد إيه التقليل ويذكر ويذكر إيه بيت الشعر المذكور اللي هو إيه الحديث يا رب كاسية يا رب كاسية ده حديث أصلا تمام رواه البخاري يا رب كاسية في الدنيا عارية إيه يوم القيامة آه الكاف مثل قوله إيه آه آه تعالى مثل نوره آه كمشكاة فمشكاة اسم ظاهر والواو نحو قوله تعالى والشمس آه وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا شاء كل هذه آه الواو بتاع القسم كله ده إيه أسماء مظاهرة أسماء ظاهرة والسماء وبناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها التاء نحق تالله لا تسألن عما كنتم ايه تعملون تمام ومذ آه زي ما يقول ما قابلت الأستاذ مذ ايه يوم مذ آه مذ يوم الجمعة يعني من يوم الجمعة من يوم الجمعة ما شفتوش ومنذ يعني ما رأيت خالدا ايه منذ يوم منذ يوم الخميس وما كلمته منذ شهر إذا منذ ومنذ إيه لا تجر إلا الاسم الظاهر آه ماذا يجر منذ ومنذ يجران الأزمان المعدودة فقط الزمن المعدود فقط يوم يومين شهر شهرين اللي هي إيه يعني ما تجرش أي حاجة منذ ومنذ تمام هل يتغير معنى منذ مذ ومنذ ها آه نعم يتغير معناهما على حسب زمن المجرور بهما فإذا كان ما بعدهما ماضيا فهما يدلان على معنى إيه من مثل قولك إيه ما اعتمرت إيه منذ سنة يعني إيه من سنة تمام فإذا كان الكلام عن زمن ماضي فهم يجران إيه فهما يأتيان بمعنى إيه من ومنه قول زهير بن أبي سل سلمى لمن الديار أه بقنة الحجر أه أقوينا منذ حججي ومنذ ظهري يعني أي منذ حجيج ومنذ ظهري أه حجج ومنذ ظهري وإذا كان ما بعدهما حاضرا فهم يدلان على معنى فيه مثل قولك إيه أه لن أترك الحفظ أه منذ اليوم أو منذ اليوم يعني من اليوم ففي اليوم يعني لن أترك الحفظ فإذا كان يدلان على مستقبل منذ ومنذ يدلان على مستقبل أتت بمعنى فيه وإذا كان يدلان على معنى إيه على زمن ماضي أتت بمعنى إيه من ما حروف القسم آه ارجع إلى ما ذكرناه في باب علامات الأسماء في أول الكتاب احنا خدناه حروف قسم واو ايه لو تذكرون ها آه واو والباء الواو والباء وايه والتاء آه ما واو رب يعني ايه واو رب واو ربا هي التي يتم حذف ربا من الكلام ويبقى عملها وهو ايه جر الاسم بعد واو تسمى واو أه ربا ومثالها قول ايه امرئ القيس وليل كموج البحر ارخى سدوله علي بانواع الهموم ها ليبتلي عايز يقول ايه ورب ايه ليل فحذفت ربا وبقي ايه عملوها وهي جر الاسم الظاهر تمام هات من القرآن أمثلة الأسماء المخفوضة بحرف الجر مبينا علامة الجر قال تعالى فويل للقاسية قلوبهم حسن من ذكر الله فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ظلم مبين عايزين المجرور حرف الجر وعلامة الجر هنا ايه لا للقاسية اللام حرف الجر والقاسية ايه اسم مجرور والقاسية ده اسم مفرد تمام آه. آه من ذكر الله برضو ذكر ده اسم ايه اسم مجرور وهو اسم مفرد آه اولئك في ضلال آه حرف جر ومجرور بايه بفي وضلال ده اسم ايه ومجرور بايه الكسرة علامة جر الكسرة تتجافى جنوبهم عن المضاجع ها المضاجع هنا ايه اي ايه جمع تكسير المضاجع جمع تكسير وهي مجرور بايه علامة جر الكسرة طيب والطيبون للطيبات الطيبات هنا ايه مجرورة باللام طيب آه هو ايه ما الطيبات جمع مؤنث المجرور بايه بالكسرة تمام طيب قال الله تعالى ما جعلنا لرجل من قلبين في جيفه قلبين هنا ايه لا آه ماشي لرجل انت ماشي آه آه ما جعل الله لرجل من قلبين قلبين هنا ايه من قلبين ها آه. ما جعل ايه لكن ايه, إيه؟ اسم ايه مثنى من قلب آه ما جعلنا لرجلين ما جعلنا لرجل من قلبين مجروب الياء طيب على مجر الياء قال سبحانه فلا تكونن من الجاهلين هنا الجاهلين هنا ايه جمع مذكر سالم مجرور بايه بالياء طيب ويسالونك عن ذي القرنين ذي هنا ايه من الاسماء الخمسه مجرور بايه بالياء او الاسماء الخمسه على مجر الياء طيب وقال سبحانه ليس على الأعمى حرج الأعمى هنا ايه اسم مقصور اسم مقصور وعلى مجر ايه الكسرة مقدرة تمام وأهش بها على غنمي غنمي هنا ايه اسم مجرور مجرور بايه بالكسرة ليه آه لا لأنه مضاف إليها متكلم المناسبة غنمي جاء المتكلم مناسبة تمام غنمي ولدي بيتي أه؟ كتابي طيب أه قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ها تراض هنا إيه اسم منقوص مجرور بإيه بالكسرة المقدرة لأن آخر ياء والياء, والياء هنا إيه محذوفة تمام وجو عوض عنها بالتنوين و أه وضح معاني حروف الجر كل حرف من حروف الجر يا جماعة ده له معاني بل له عدة معاني انظر إلى كلمة إلى حرف من حرف من ده أكثر حرف من حروف الجر يأتي بمعاني عديدة جدا ها تمام زي يأتي بمعنى التوكيد هل من خالق ها غير الله طيب احنا خلينا ناخد كلام صاحب الأجرمية ونتكلم عن معاني حروف الجر في الدرس القادم بإذن الله تعالى يقول صاحب التحفة المخفوضات ثلاثة وثلاثة أنواع مخفوض بالحرف ومخفوض بالإضافة وتابع للمخفوض وأقول الاسم المخفوض على ثلاثة أنواع وذلك لأن الخافض له إما أن يكون إيه حرفا حرف من وحروف الخفض التي سبق بيانها من في أول الكتاب والتي سيذكرها المؤلف بعد ذلك وذلك نحو إيه خالد ها من قولك أشفقت على خالد فإنه مجرور بعلى وهو حرف من حروف الخفض وأما أن يكون الخفض للاسم إضافة إضافة اسم قبله إليه ومعنى الإضافة نسبة الثاني للأول وذاك نحو إيه محمد في قولك جاء غلام محمد فإنه, فإنه مخفوض بسبب إيه الإضافة إضافة غلام إليه وأما وإما أن يكون الخافض للاسم تبعيته لاسم مخفوض بأن يكون نعتا له نحو الفاضل من قولك إيه أخذت العلم عن محمد إيه الفاضل أو معطوفا عليه نحو خالد من قولك إيه مررت بمحمد إيه وخالد أو, أو غير هذين من التوابع التي سبق ذكرها فأما المخفوض بالحروف فهو إيه ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى بمن وإلى وعن وعلى ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم والواو وهي الواو والياء والتاء أو بواو رب وبمذ ومنذ وأقول النوع الأول من المخفوضات المخفوض بحروف من حروف العطف الخفض وهي إيه آه وحروف الخفض كثيرة منها من ومن معاني من تمام معانيها الابتداء وتجر الاسم الظاهر والإيه والمضمر نحن قولك ومنك ومن إيه ومن نوح ومنها إلى ومن معانيها الانتهاء وتجر الاسم الظاهر والمضمر أيضا نحو قوله إليه يرد إيه علم الساعة وقوله إلى الله مرجعكم ومنها عن ومن معانيها إيه المجاوزة وتج- وتجر الاسم الظاهر والضمير أيضا نحو قولك لقد رضي الله آه عن المؤمنين وقوله ورضي الله عنهم ورضوا عنه ومنها على ومن معانيها الاستعلاء آه وتجر الاسم الظاهر والمضمر أيضا وعليها وعلى الفلك تحملون ومنها في ومن معانيها الظرفية وتجر الاسم الظاهر والضمير أيضا نحو قوله تعالى آه آه وفي السماء رزقكم وقوله لا فيها غول ومنها ربا ومن معانيها التقليل ولا تجر الا ايه الاسم الظاهر النكره نحو قولك ربا رجل ايه كريم ايه لقيته ومنها الباء ومن معانيها التغذيه التعديه اقصد ومن معانيها التعديه وتجر الاسم الظاهر والضمير جميعا نحو قوله آه نذهبن تمام وقوله ايه لا ذهب بسمعهم ومنها الكاف ومن معانيها ايه التشبيه ولا تجر الا ايه الاسم الظاهر نحو قوله تعالى آه مثل نوري كمشكاة ومنها اللام ومن معانيها الاستحقاق والملك وتجر الاسم الظاهر والمضمر جميعا نحو قوله سبحانه وتعالى سبحانه سبح لله ما في السماوات والأرض وقوله له ملك السماوات والأرض ومنها حروف القسم الثلاثة وهي الباء والتاء والواو وقد تكلمنا عليها كلاما مستوفى في أول الكتاب فلا حاجة بنا إلى إعادة شيء منها ومنها واو ربا ومثلها قول امرئ القيس ومثالها قول امرئ القيس وليل كموج البحر أرخى سدوله وقوله أيضا وبيضة إيه وبيضة خدر لا يرام خباؤها ومنها مذ ومنذ ويجران الأزمان وهما يدلان على معنى من إن كان ما بعدهما ماضيا ونحو ما رأيته منذ يوم الخميس ومذ مذ يوم الخميس وكلمة وما كلمته منذ شهر ويكونان بمعنى في إن كان ما بعدهما حاضرا نحو إيه لا أكلمه إيه مذ يومنا ولا ألقاه منذ يومنا فإن وقع بعد مذ أو منذ فعل أو كان الاسم الذي بعده مرفوعا فهما اسمان أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم